السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات حدثني عني حديث الرحمن عن الإنسان في القرآن وكنا في الحلقة الماضية حاولنا نعمل إطلالة على حديث الرحمن عن الإنسان في القرآن وقلنا أن هو هيكون في محورين المحور الأول محور أدوات ومنهجيات والمحور الثاني محور معلومات أدوات ومنهجيات نقصد بيها أمور ربنا وصى بيها زي اقرأ زي انظر زي تفكر زي تبصر وغيرها من الأوامر أو الوصايا المنهاجية الأدوات المنهاجية اللي احنا هنستعملها واحنا بنتعرف على المعلومات دي علشان المعلومات تحقق المقاصد والغايات اللي ربنا عز وجل أرادها من حديثه عن الإنسان في القرآن طيب والمعلومات دي في الحقيقة لما نيجي ننظر ليها عايزين نشوف كده هل هل المعلومات دي لها خيط جامع هل المعلومات دي ممكن نصنفها تصنيف ما هل ممكن ننظر لها من زوايا لأن يعني احنا بنقول أنا مش هقدر في الحقيقة في هذه الحلقات ان انا استوعب كل حديث الرحمن عن الإنسان في القرآن احنا نشير إشارات نلمح إلماحات ننبه على منهجيات وعلى أصول هتساعدنا إن شاء الله في السير احنا كأننا بالضبط كده بنرسم خارطة الطريق كأننا بنضع القضبان إن شاء الله ليسير عليها القطار ثم ينطلق إن شاء الله بعد ذلك طيب عشان نوضح المسألة دي أو مس... يعني تصنيف المعلومات نفسها محتاجين بس نرجع لحاجة مهمة وهي لما ننظر للإنسان كإنسان هنجد إن هو عبارة عن حاجتين أساسيتين إنسان بيسمى إنسان الطين وإنسان اسمه إنسان الدين إنسان الأبدان وإنسان الإيمان دي الحقيقة الحقيقة إن أنا دلوقتي كده لو نظر إلي على مستوى الجلد واللحم والعظم والشعر و... أنا كده اسمي إنسان أبدان إنسان طين خلاص إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي بعد النفخة العلوية دي بعد نفخت فيه من روحي أصبح في إنسان يسكن جوه الإنسان ده يعني إنسان الأبدان اللي هو العادي ده خالص لما نفخت فيه الروح بقى فيه إنسان تاني موجود جواه اسمه إنسان الإيه؟ الإيمان إنسان الإيمان اللي موجود جوه إنسان الأبدان ده المفروض إن بقى فيه مملكة تانية خالص خالص وبدأ يحصل تعانق بين الإنسانين إنسان الإيمان وإنسان الأبدان إنسان الدين وإنسان الطين يعني إيه تعانق؟ أصبح هناك ما يسمى بالمملكة البشرية إحنا في مشروعنا عليه المملكة البشرية يعني المملكة البشرية؟ يعني المفروض المملكة دي فيها ملك والملك ده عنده مستشار وعنده جنود والمملكة دي ليها بداية وليها نهاية والمملكة دي فيها حياة وفيها حركة والمملكة دي بتعتريها حالات حالات نشاط وحالات إحباط إيه الكلام اللي أنت بتحكيه ده كله؟ دي كلها مصطلحات جات تخص الإنسان في القرآن إزاي يعني؟ يعني مثلا القلب هو مين؟ يعني لما نبص لحديث القرآن عن القلب هنجد ان القرآن ما بيتكلمش عن القلب تشريحيا يعني ما بيتكلمش عن انه مضخة اتيزا بامب بامب فيها اربع حجرات وفيها ما بيتكلمش عنه بالشكل ده يعني حتى المرة اللي جاء فيها حديث تشريحي عن القرآن عن القلب يعني فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وده ليه أبعاد أصلا إيمانية بعيدا عن البعد الإيه التشريحي امال الكلام كان عنه ايه فسيولوجي يعني اتكلم عنه كوظائف وظائف القلب وظيفة وظيفة انما ما كانش الكلام عنه تشريحيا يعني ده كلام عن انسان الايمان مش كلام عن انسان الابدان ربنا ما تحدثش عن القلب اللي هو المضخة اللي بيحصل فيها وفيها وفيها وفيها امال اتكلم عنه ايه كملك ملك مطاع في هذه المملكة ليه امر بينفذ في المملكة كلها فالقلب بمثابة الملك بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في تعبيره عنه قال كده قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب يبقى مضغة يعني بيها صلاح الجسد كله وبيها فساد الجسد كله إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ولذلك حتى كان أبو هريرة رضوان الله عليه يقول إيش يقول ال- القلب ملك والأعضاء جنوده يبقى إذا إذا دلوقتي إحنا أمام ملك أمام ملك اسمه القلب طيب الملك ده ليه مستشار اسمه العقل بعيدا عن العقل ده فين بالضبط يا ترى هو العقل ده موجود جوه القلب ولا موجود في الدماغ زي ما قلت ال- القرآن ما بيهتمش بالناحية التشريحية ما بيهتمش بالمواقع بيهتم بالأوصاف بيهتم اهتمام أكبر بالناحية الوظيفية احنا كلنا متفقين بعيدا عن الجدل السوفسطائي اللي ملوش معنى اللي هو يا ترى القلب فين ويا ترى العقل فين مش مهم هو فين احنا كلنا متفقين ان في كينونة اسمها العقل ان في وظ- وظيفة اسمها التعقل هذه الوظيفة هي من وظائف القلب ماشي هي مما يخص القلب ماشي لكن احنا ما نقدرش نقول هو موجود فين بالضبط وفين مكانه لان الحقيقة العلم بذلك لا ينفع والجهل به لا يضر يبقى قلنا مملكة فيها ملك وفيها مستشار طيب وفيها غير المستشار كمان فيها ايه فيها جنود والجنود دي انواع في جنود قريبة من الملك بتدخل على الملك مباشرة زي مثلا العين وزي الاذن وفيها جنود لا بعيدة عن الملك وفي المفروض حد بيستقبل البيانات زي الدماغ كل وكل جندي من الجنود دول ليه وظائف وليه حجاب موجودين يبقى كده القلب والعقل والجوارح طيب امال ايه بقى حكاية ال- الروح دي الروح بداية ونهاية المملكة الروح تمثل الحياة والحركة الحياة اللي حاضرة في المملكة دي والحركة اللي حاضرة فيها آه ولذلك كنا دايما نقرب الموضوع بان الروح دي اشبه بالكهرباء كده الروح أشبه بالكهرباء اللي هي الكهرباء لما تسري مثلا في جهاز من الأجهزة الجهاز ده بدون الكهرباء هو واقف كأنه بايظ فاسد ميت فلما تسري في الكهرباء يبدأ كأنه كأنه يحيى اشتغل ويبدأ يتحرك تمام ال- ال- النقطة اللي بعد كده النفس ايه النفس دي بقى يعني اقول لك بقى النفس الأمارة والنفس اللوامة ومش عارف ايه دي أنواع أنفس لا على الراجح دي حالات للنفس حالات للنفس حالات للنفس أيوة حالات للنفس ويمكن حتى الحمد لله هذا الذي يعني نقوله بفضل الله وجدنا الآن ابن القيم يعني يؤكد عليه يعني إيه في أوقات النفس يبقى مسيطر عليها حالة النفس الأمارة بالسوء وأوقات يسيطر عليها حالة النفس اللوامة وأوقات يس- يسيطر عليها حالة النفس المطمئنة النفس دي بتطمئن آه، و- وده انعكاس انعكاس لإيه؟ طب هات لي بقى منين بداية الخيط؟ بداية الخيط بتبدأ منين؟ بتبدأ بصورة أساسية من عند الملك القلب الملك ده لما يبقى سليم إلا من إلا من أتى الله بقلب سليم تمام؟ القلب ده لما يبقى سليم إذ جاء ربه بقلب سليم لما يبقى سليم المستشار لما يبقى مستقيم الجوارح لما تبقى على الاستقامة النفس دي تبقى نفس طيبة والروح تبقى روح طيبة النفس دي تبقى نفس زاكية والروح تبقى روح طيبة خروج أيتها الروح الطيبة ولذلك إنسان الإيمان ده بقى هو المخاطب بالشريعة هو المخاطب بالإصلاح هو المخاطب بكل الحاجات دي وإنسان الأبدان هو مجرد جسد مجرد مجرد آه، وعاء شايل إنسان الإيمان جواه هو مجرد وعاء شايل إنسان الإيمان جواه المسألة دي في الحقيقة مش مسألة فلسفية ولا مسألة سوفسطائية لا دي مسألة أكد عليها الوحي وإلا في الحقيقة لما تيجي تبص كده ما ده واضح احنا عندنا جزء ليه علاقة بالطين اللي بنقول عليه إنسان الطين اللي هو إنسان الأبدان ده وفي جزء تاني ليه علاقة بالدين اللي هو إنسان الدين اللي هو إنسان الإيمان وبنضيف له أحيانا إنسان الوجدان بنضيف له أحيانا إنسان الوجدان طيب المقدمة اللي أنا اتكلمت فيها عن إنسان الأبدان وإنسان الإيمان إنسان الدين وإنسان الطين إيه الهدف منها؟ الهدف منها إن إحنا لما نيجي ننظر لحديث الله عن الإنسان في القرآن هنجد إن إما إنه يكون أحيانا عن إنسان الأبدان أو أحيانا عن إنسان الإيمان والوجدان احيانا انسان الابدان زي مثلا ما ربنا يقول اني خالق بشرا من طين ال- لما ربنا يخبر الانسان خلق من صلصال من علق من نطفه من ماء مهين كل ده ايه كل ده حديث عن انسان الابدان في حديث اخر معلومات عن انسان الابدان معلومات مهمه وفي معلومات تانية عن انسان الايمان يعني انسان الايمان ازاي يعني الانسان ده هلوع جزوع منوع يعني الانسان ده هو كنود يعني الانسان ده كفور يئوس كل كل دي معلومات عن انسان الايمان طيب يبقى باختصار لما هنشوف انواع المعلومات الحاضره عن الانسان في القران في معلومات تخص انسان الايمان ومعلومات تخص انسان الابدان معلومات تخص انسان الابدان كل ما يتعلق بالبدن بقى اصل خلق البدن ده والبدن ده بيتكون من ايه والبدن ده بيستمر ازاي ويبدا ازاي وبينتهي ازاي وايه اللي بيحصل له وفي معلومات تانية بقى تخص انسان الايمان والوجدان انسان الايمان ده بقى الانسان ده عقله قلبه نفسه روحه معلومات تخص الكلام ده ففي معلومات عن النفس مثلا يا ترى النفس النفس بتاع الانسان ده هي عباره عن ايه ليه حالتها ايه طب الروح بتاع الانسان ده هي ايه وايه اللي يخصها طب القلب بتاع الانسان وضعه ايه طب العقل بتاع الانسان وضعه ايه كل دي معلومات تخص انسان الايمان تخص انسان الوجدان لان انسان الايمان مرتبط كتير بانسان الوجدان خلاص طيب فدي انواع المعلومات اللي هتبقى موجوده عندنا دي زاويه ممكن نصنف منها المعلومات طيب احيانا نجد المعلومات ممكن تصنف تصنيف تاني ممكن تصنف تصنيف اللي هو الانسان الانسان العام والانسان الخاص الانسان العام والانسان الخاص يعني إيه الانسان العام يعني الانسان من حيث كونه انسان بصرف النظر هو مؤمن ولا كافر بصرف النظر هو شاكر ولا ناكر بصرف النظر هو صالح ولا طالح كإنسان في أصل خلقته الإنسان العام اللي هو لو صح التعبير اللي احنا بنشبهه احيانا نقول عليه ايه الباقة الأساسية النسخة الأساسية المتسطبة على كل واحد فينا كأن أنا كده بالضبط كده أنا إنسان أهو ده البدن كأنك أنت جبت جهاز كمبيوتر جهاز الكمبيوتر ده اللي أنت جبته هو فيه هارد وفيه processor ال hard فيه processor وهو فيه رامات وفيه خلاص هو جاهز بس مفيش نظام تشغيل فمش شغال هو انا اعتبر انسان الابدان ده اشبه كده بالمكونات الاساسيه للانسان بس نظام التشغيل بقى فيه ان تسري فيه الروح الروح دي بقى تشغل القلب وتشغل العقل وتبدا النفس تشتغل وتبدا الجوارح تقوم بوظائف فكانها كده النسخه نسخه نسخه الويندوز ولا نسخه برنامج التشغيل اللي اشتغلت على الجهاز انت جهاز الموبايل بتاعك ده لما تبص عليه هتجد مكوناته زي الفل بس ما فيهوش نظام الاندرويد اللي بيشغله ده هو في الحقيقه مش هيقوم بالوظائف هي نفس ال... يعني بنقرب بس المشهد الامر اكيد اعمق من كده بكتير بس الانسان بقى كل البشر متسطب عليهم نسخه اصليه لو صح التعبير يعني كل البشر عندهم نسخه اصليه يعني نسخه اصليه اللي احنا بنسميها ال... ال... الاخلاق العامه الاخلاق الجماعه اللي هم بقى مهتمين مش عارف بالموتيفيشن وتنميه الذات والكلام ده يقول لك ايه يقول لك المواهب لكن في الحقيقه يعني القران استعمل او الوحي استعمل لفظه جميله هي لفظه الاخلاق ازاي النبي قال ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم يبقى في قسمه الاخلاق وقسمه الارزاق يعني ايه قسمه الارزاق يعني في الرزق في واحد غني في واحد فقير في واحد رزق مثلا زوجة صالحة وفي واحد لم يرزق بذلك في واحد رزق أبناء واحد لم يرزق أبناء كل ده رزق واحد رزق العلم وواحد للأسف حرم من العلم ده رزق فكل دي أرزاق ربنا قسم الأرزاق وقسم الأخلاق يعني قسم الأخلاق يعني كلنا كلنا لما اتولدنا عندنا أخلاق أساسية يعني أخلاق أساسية يا دكتور الأخلاق اللي تعيننا على القيام بالتكاليف مواهب إن إحنا بنفهم بنعرف نطبق بنعرف نتفكر الإنسان أصلا عنده همة وعزيمة ولذلك النبي يقول أصدق ال- الأسماء حارث وهمام عنده همة ولا وعنده جلد إنه يقدر يشتغل ويعمل كلنا مولودين كده كلنا كده عشان تتأكدوا من الكلام ده الإنسان عشان يستقيم ماشيا بياخد حوالي ألف محاولة ألف محاولة يعني أنا عشان كده أبقى ماشي كده تمام زي الفل أخد ألف محاولة حد أدنى يعني لو أحصتوها كده جربوها مع حد من ولادكم حوالي ألف محاولة ويقع ويقوم همام وحارث عنده جلد والكلام ده بقى ما حصلش في ال- في المؤمن و- وغاب عند الكافر لا كله بيحصل له الكلام ده يعني كله مولود كده ده اللي احنا بنسميه الأخلاق أو الهبات العامة الأخلاق أو الهبات الإيه؟ العامة هناك أخلاق أو هبات خاصة دي بقى لو صح التعبير كده بنسميها بقى الباقات الإضافية الأرزاق الخاصة الأخلاق الخاصة إن في واحد رزق إن هو إيه؟ شجاع شوية واحد رزق الكرم بزيادة واحد رزق طب هي متقسمة إزاي؟ ربك اللي مقسمها ولما نقول قسمة قسمة يعني على مقتضى النعمة والرحمة والحكمة والعظمة مين اللي قسم نحن قسمنا بس خلاص مش هنتكلم مين اللي قسم الله الله اللي قسم الرب ال- ال- الرحيم الرب الكريم الرب العظيم الرب العليم الرب الحكيم خلاص إذا القسم دي ما فيهاش ظلم لحد ربنا قسم بشكل معين ما بيننا قسمها ما بيننا بشكل معين هذه القسمة خلت أنا ليا مجموعة من الأرزاق أو ليا مجموعة من الأخلاق أو الهبات الخاصة وحضرتك عندك هبات خاصة آه تمام وكل واحد بقى بين ال- الاستثمار والإهدار واحد هيستثمر ال- الهبات الخاصة دي ويزكيها ويعتني بيها ويكتسب غيرها كمان وواحد تاني للأسف الشديد هيهدرها ومش هيعرف يتعامل معاها وهيضيعها وده حاصل للأسف الشديد عند ناس كتير إن هو أصلا ما بيحسنش استثمار تلك الأرزاق والهبات طيب يبقى ده كده في المميزات يبقى احنا في المميزات عندنا حاجة اسمها الأخلاق العامة أو النسخة الأصلية لو صح التعبير أو الباقة الأساسية وفي الباقات الإضافية عندنا النسخة الأصلية وعندنا أشياء أخرى يعني مثلا واحد عنده نسخة Windows متسطبة على جهازه واحد حاطط برنامج ال Photoshop واحد حاطط ال AutoCAD واحد حاطط آه، برامج بس بتشغل ميديا واحد حاطط عليه كل واحد بيحط عليه براحته يعني حاجات إضافية أنت بتضيفها براحتك الله سبحانه وبحمده كلنا كلنا عندنا لو صح التعبير نسخة أصلية عندنا نسخة أساسية باقة أساسية وكل واحد بقى يضيف واحد والله شايف إنه مثلا جاب الباقة الأساسية بتاعة الاتصالات بتاعة مثلا شركة كذا واحد محتاج انترنت اكتر بيزود واحد لا محتاج كمان يزود على الانترنت اكتر عايز حاجة مش عارف فيها مكالمات كتير خلاص كل واحد بقى بيزود براحته انا بس بقرب المساله احنا كلنا كبشر عندنا حاجه اسمها الباقه الاساسيه لو صح التعبير او النسخه الاصليه وفي حاجات اضافيه بقى ارزاق جت من عند ربنا اخلاق من عند ربنا متقسمه بشكل معين على مقتضى النعمه والرحمه وعلى مقتضى الحكمه والعظمه طالما دي قسمه لازم تفهموا كده طيب هذه القسمه ال- التي هي موجوده خلت البشر بقى نقدر نبص لهم من زاويتين من زاويه عامه يعني حديث ربنا عن البشر إما أنه يتحدث عن الإنسان العام الإنسان من حيث كونه إنسانا بصرف النظر هو مؤمن ولا كافر هو صالح ولا طالح وفي حديث عن الإنسان الخاص والإنسان الخاص ده بقى ممكن إنسان صالح وإنسان طالح إنسان مؤمن وإنسان كافر إنسان مجتهد وإنسان مقصر فده الإنسان الخاص اللي هو بتاع البقى الإضافية تمام كده طب الإنسان الخاص ده في في منه نوعين نوع عنده مميزات ونوع للأسف الشديد عنده مشكلات ده موجود ده موجود مميزات ومشكلات فيبقى في كلام عن المميزات وكلام عن المشكلات في كلام عن الصالح وكلام عن الطالح كلام عن المحسن وكلام عن المسيء تمام يبقى في كلام هيخص الإنسان من ناحية ال ال ال ال الإنسان من حيث كونه إنسانا وكلام هيخص الإنسان لا إنسان مخصوص إنسان معين الإنسان الكافر بس بس أو الإنسان لو هنبص من زاوية ثالثة ممكن يكون الكلام عن الإنسان ده من من ناحيه ال- ال- المميزات او من ناحيه المشكلات ازاي ممكن الكلام عنه من ناحيه المميزات او من ناحيه المشكلات ده اللي نتعرف عليه ان شاء الله في الحلقه القادمه ان قدر الله عز وجل اللقاء والبقاء قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك آه